ونربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله من قبله فهو المقبول ومن حاربه فهو المخذول من التجأ إليه عز ومن توكل عليه كفاه ومن أطاعه تولاه ومن بارزه حطمه ومن أشرك به أحرقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة وكان ينبغي علي أن أكمل ما بدأته من حلقات في مسألة هامة أيضا وهي ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة وأخذت بعض الحلقات في ذلك إلا أن الأزمة التي نمر بها تحتاج أن نتحدث عنها كثيرا وكثيرا على شاشات الإعلام في المساجد في مقالات كل على قدر ما يسر الله تبارك وتعالى له لأنه مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بمعنى أن مآل الفتنة ومصيبة الفتنة وأثر الفتنة لن يقع ذلك على الذين قاموا بها فقط إنما مشاكل الفتنة تقع على الذين ظلموا وتقع على غير الذين ظلموا لأنهم ما نهوا الذين ظلموا وما أخذوا على أيديهم واتقوا فتنة طيب كلنا يا رب كلكم طيب عاقبة هذه الفتنة وأثر هذه الفتنة يكون على أهلها قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني عاقبتها لن تقع على الذين ظلموا فقط على الذين هيجوا الفتنة فقط إنما ستقع على الكل طب وما ذنبي أنا يا رب وأنا لم أهيج فتنة ولم أقم بفتنة ذنبك أنك كنت تستطيع أن تنهى ولم تنهى كنت تستطيع أن تنصح ولم تنصح أما إن أعذرت إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فآنذاك يسلمك رب العالمين جل في علاه هذا معنى باختصار لقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة استمعت إلى حلقة شيخنا الدكتور محمد حسان حفظه الله منذ قليل عن الأزمة التي نحن فيها وفي الحقيقة تأثرت بكلماته تأثرا شديدا وقلت في ذهني لماذا لا أسير على نفس هذا المنهج ونفس هذه الخطوات يا ترى هل هي محاضرة ولقاء وانتهى والواقع كما هو يبقى المعارضون معارضون ويبقى المؤيدون مؤيدون ولا حراك وسنترك الفتنة ربما تشتعل الله أعلم هل ستهدى أم لا تهدى هل ستزيد أم لا تزيد ما الذي سيحدث في الغد ما الذي سيحدث في يوم الجمعة ما الذي سيحدث في يوم السبت القادم إن بقى المعارضون وقالوا نحن معتصمون في الميدان وأتى المؤيدون يوم السبت إلى نفس الميدان يا ترى ما الذي سيجري وما الذي سيحدث يحدث قلت يعني سبحان الله كلمات جميلة كلمات مؤثرة لكن ما ماذا أثرت فيك وماذا أثرت فيك بما عادت هذه الكلمة على المعارضين أنفسهم وبما عادت هذه الكلمة على المؤيدين أنفسهم بما عادت هذه الكلمة على على الكل على كل واحد في موقعه ما الفائدة أن أجلس وأقول حلقة جميلة وكلمات جميلة وكانت مؤثرة وكانت وقتها وجزاك الله خيرا فضيلة الشيخ ثم أنا كما أنا ثم أنا كما أنا لا أتحرك أقول يا سلام أتمنى أن يتحقق كلام الشيخ ليست الأمنية مجرد أن أتمناها تقع وإلا أتمنى أن تهدأ البلد أديني تمنيت هل ستهدأ؟ أتمنى أن تغتني البلد أتمنى أن يخرج اليهود من فلسطين أتمنى أن تستقر العراق أتمنى أن تستقر ليبيا أتمنى أن أن تنتهي الفتنة في السودان أتمنى أن يعيش إخواننا في بورما آمنين أتمنى أن ينشر الإسلام في كل العالم أتمنى أتمنى أتمنى لكن يا ترى كل ما أتمناه هل سيقع؟ هل سيقع؟ مجرد أن أتمناه سيقع كثير من الناس استمع إلى حلقة الشيخ وبعد أن استمعها قال كما قلت كلام جميل كلام مؤثر ونتمنى لكن بعد كلمة أتمنى يا إخواني لن يكون لهذا الكلام أثر إلا إذا تحرك كل واحد منا بقدر ما يستطيع هناك صحفي يستطيع أن يتبنى ما قاله الشيخ وينشره عبر الجرائد هناك إعلامي يستطيع أن يأخذ ما قال ويردده هناك من في الميدان يستطيع أن يأخذ هذا الكلام ويردده هناك هناك هناك هناك من يستطيع أن يتصل بالشيخ ويقول أو أن يأتي إليه أنت قلت أنك تستطيع أن تجلس أو ترحب أن تجلس مع أي أحد طب تعالى أنت وفلان وفلان نجلس مع فلان وفلان وفلان ونوفق بين فلان وفلان ونجلس طيب مش مش هذا الذي ينبغي أن يكون من الذي سيقوم بذلك من الذي عليه أن يفعل ذلك يعني إن كنت أنا أستطيع مثلا أن أخرج في هذه الحلقة المخصصة لي بهذا الوقت وأقول يا جماعة ليست المسألة بالتمني وليست المسألة بمحاضرة وبكلمات تمر ثم ثم انتهينا لكن في الحقيقة أنبهكم على أشياء مهمة في الكلمات التي ذكرها الشيخ الشيء الأول لن يتأثر بهذا الكلام أي إنسان إلا إذا كان في قلبه إيمان ممكن يتأثر إخلاص ممكن يتأثر طب شيل إيمان وشيل إخلاص حب للبلد يتأثر سامحوني عنده عدل وإنصاف وعقل يتأثر أنت عايز تقول إيه سامحوني بقى سامحوني مثل هذه الكلمات التي تجمع الشملة ولا تفرق الجمع مثل هذه الكلمات التي تدعو لرحمات ولا تدعو للفرقة التي تأتي بعذاب كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب مثل هذه الكلمات أقول يتأثر بها مؤمن مخلص عاقل طب من الذي لا يتأثر بها؟ الذي لا يتأثر بها مش عارف أقول إيه مش عارف أوصفه بإيه لكن أستطيع أن أقول لكم تعالوا بنا لنسير على نفس خطى الشيخ في الكلمات قال سأحدد ورؤية شرعية من خلال قال الله وقال الرسول أنا برضو بقول قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام رجل يقال له ضمات الأزدي ضماد الأزدي كان يعالج من به جنون من به رئي من الجن من به بعض الأمراض يعني كان يطبب الناس من بعض الأمراض وكان معروفا في مكة ومعروفا لدى قبائل العرب لما نزل إلى مكة رأى الناس في بداية دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول بعض المشركين لبعض إنه قد أصابه جنون من الناس من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأنتم تقرؤون في القرآن العظيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون بمجرد أنك قلت بأنك نبي أوحى الله إليك اتهموك بالجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فقال بعضهم مجنون قال بعضهم إنما أصابه رئي من الجن ضماد يجلس ويستمع لكلام المشركين هذا يقول كلاما وهذا يقول كلاما فعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام به وجع ظن ذلك به وجع مريض في شيء في عقله عنده شيء من الجن أو نحو هذا والحديث في الصحيح فانطلق ضماد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد أن يسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والوحي إنما الرجل في قلبه رقة حتى وإن كان مشركا في قلبه رقة ورأى أنه يريد أن يعالج رسول الله عليه الصلاة والسلام خصوصا أنه كان يعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل مسألة نزول الوحي انطلق إليه فلما جلس معه قال يا ابن أخي علمت ما يقول قومك فيك ما الذي أصابك بما تشعر هو يريد أن يسأل عن مرض الرسول صلى الله عليه وسلم ليعالج الرسول عليه الصلاة والسلام شوف النبي بهدوء صلى الله عليه وسلم ماذا قال لضماد قال اسمع يا ضماد ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد ف... ومن يضلل فلا هادي له ثم قال أما بعد لسه النبي هيدخل في الموضوع أما بعد فقال له ضماد ابن أخي أعد علي ما قلت قل الكلمات دي تاني فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ضمات أعد علي ما قلت للمرة الثالثة فأعاد عليه للمرة الثالثة في المقدمة ما دخل صلى الله عليه وسلم في أصل الموضوع وأن الأصنام كذا وأنني جئت بكذا وأوعى الله إلي بكذا فقال ضماد بعد أن استمع المقدمة ثلاث مرات من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد بلغنا نعوت البحر يعني قمة البلاغة قمة الفصاحة ما هذا يعني سمع قبل ذلك شعرا وسمع البلغاء والفصحاء وهو رجل عربي وفصيح ما هذه الكلمات ما يستطيع أحد أن ينظمها لا يمكن أن تكون مجنونا لا يمكن أن يكون قد أصابك رئي من ال... لاحظوا يا إخواني أصحاب القلوب الرقيقة العقلاء من عندهم نية سليمة إذا استمعوا إلى الكلمات يتأثرون فهناك من يسمع نباح المخلصين يسمع صيحات المخلصين هناك من يسمع كلمات الصادقين وبالرغم من ذلك لا يتحرك لا مع كلمات صادق ولا مع كلمات مؤتمن ولا مع كلمات أمين ولا مع كلمات عالم ولا داعية إنما الذي في رأسه في رأسه ولن يخرج من رأسه هو كلام فقط هو كلام فقط سبحان الله استمع بع... استمع بأذن وبقلب وبفكر المنصف العادل متى تتأثر لو كان في قلبك لا أقول إيمان ولا إخلاص ولا صدق نية لو في قلبك حقا ليس حبا لذاتك وحبا لمصلحتك إنما حب لهذا المجتمع لهذه البلد الذي تعيش عليها لهذه البلد التي تتمنى سلامتها وتقدمها كما تقول وكما أقول متى تتأثر بهذه الكلمات فهناك من الناس من يسمع هذه الكلمات وسيهاجم الشيخ وهناك من سيعلق عليها بسفخ بسخف وهناك من سيدخلها من أذن من أذن ويخرجها من أذن أخرى لذا أردت أن أقول يا ترى هل هذه الكلمات بمجرد أن تأثرنا بها سيكون لها أثر في الواقع أم لا ومن لن يكون لها أثر في الواقع إلا من قوم تأثروا بها ومتى يتأثر الإنسان بكلمات الصادقين يتأثر الإنسان بكلام الصادقين وبكلام أهل العلم حينما يكون في عنده صدق وعنده إخلاص وعنده نية حسنة وعنده حب للمكان الذي هو فيه ليس عنده حب للذات والأنانية وتضخيم الأنا ويريد إشعال الفتنة وفقط لأن من الناس وللأسف من يريد الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها هناك من يسكب على البنزين نارا وأنتم لا يخفى عليكم أن البلد فيها أعداء من الداخل والخارج فليتحد لا أقول الكل لأن لا يمكن أن يتفق الكل لكن ليتحد المنصف مع المنصف أنا لا أتهم كل من نزل في الميادين وكل من فعل لا أتهم كل هؤلاء إنما أقول يا جماعة تعالوا تعالوا واجلسوا مع العقلاء يجلس واحد يحط لي يافطه ممنوع نزول حزب كذا ممنوع نزول كذا ممنوع نزول كذا نموتهم نخلص عليهم مش من البلد انت اللي بتدي تصريح مين ينزل ومين ما ينزلش ومين معايا ومين مش معايا ايه ده ايه اللي احنا بقينا فيه ده عادي جدا انا ممكن اجيب يافطه واقول وفلان ما ينزلش وفلان ما ينزلش وفلان ما ينزلش هي المساله باليافطات المساله ان تقول من الذي يتاثر بالكلام يا سلام والله العظيم انا بتذكر مش موقف ضماك فقط الذي تاثر بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام ده كان عاده الصحابه الكرام مره النبي صلى الله عليه وسلم وقف يخطب في أصحابه ده أنس بن مالك رضي الله عنه اللي بيحكي القصة فبيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما أعلم يعني لو تعلمون ما أعلم من حقيقة الآخرة وحقيقة الحساب بين يدي الله إيه ده أنا كنت بقول الآخرة والحساب بين يدي الله أمال إيه يا اللي بتتكلم يا اللي بتتكلم يا إعلامي يا مذيع يا متظاهر يا ثوري يا اللي في الميدان يا اللي خارج الميدان يا اللي في بيتك يا اللي في الشارع يا اللي بتتكلم يا اللي ما بتتكلمش الكل هيسأل في يوم آخر في حساب في مساءلة بين يدي الله في نفس ممكن يدخل ولا يخرج أو يخرج وممكن لا يدخل ده الأنفاس معدودة وكله هيموت أه والله العظيم هنموت والله كله هيموت كلنا هنموت أنا أه هموت وأنت أه هتموت هتموت والله والله العظيم هتموت هتموتي قال النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم خدوا بالكم في ناس بتسمع كلمة الآخرة وناس تسمع الموت وناس ترى المواعظ أو تسمع المواعظ وناس ترى العبر إيه ده؟ ده ممكن آه في قلوب مختوم عليها أعوذ بالله في قلوب مطبوع عليها أعوذ بالله في قلوب عليها ران انت عم عمال تحكم على القلوب ده ده ربنا اللي بيقول كلا بل ران على قلوبهم بما ما كانوا يكسبون وفي قلوب مختوم عليها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة اقرأ كده فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا مش هو عايز الضلالة لذلك وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا لو تعلمون ما أعلم من حقيقة الحساب و... ونعيم القبر وعذاب القبر والمساءلة بين يدي الله والميزان والصراط والجنة والنار لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لكنكم لا تدرون ما الذي سيحدث لكم بعد موتكم ناجي ولا معذب ستنجو أم لا قال أنس فرأيت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا وجوههم بثيابهم وسمعت لهم خنين الخنين رشفة من الأنف مع البكاء آه تأثروا تأثروا هناك من الناس من يسمع ويقرأ كلمات العقلاء والحكماء وأهل العلم والصادقين وبالرغم من ذلك لا يتأثر هذا ينبغي أن يبكي على حاله أنت متأثر باللي احنا فيه ولا لا ما تزعمش أنك متأثر وفقط هذا التأثر لابد أن يدفعك طب أنا أعمل إيه أنا بإيدي إيه تستطيع أن تتكلم الكلمة الطيبة ولو في محيطك على قدر استطاعتك في مسجدك في عملك نبه الناس اجمع الشمل اجمع بين الناس وضح للناس إذا أول نقطة أردت أن أنبه عليها هي ليس كل الناس يتأثر بالكلام طيب الذين يتأثرون لابد أن يعملوا الشيخ قال عبارة في بداية اللقاء يقول فتنه إنها فتنة وويل للعرب من شر قد اقترب وبدأ يتكلم هذه فتنة وعادها ثلاث مرات فتنة فتنة وهو بيقول فتنة فتنة فتنة ليه؟ الناس اللي أصيبت في دمنهور في القاهرة في دقهلية في اسكندرية في السويس هنا ليه ليه؟ وهو بيقول فتنة والذين أصيبوا وفلان الذي قتل وفلان الذي قتل وكم من أناس أصيبوا تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة الدماء لا مش القتل فقط الدماء لما امسك حجر حجر اه والله العظيم اسمع مني اسمع لو مسكت حجر مين ده ده اخواني ده ليبرالي ده علماني ده سلفي آه إن أول شيء يقضي الله فيه يوم القيامة الدماء اللي خد غرزة واثنين وخمسة وعشرة وعشرين واللي في حالة خطرة الدماء الجروح الدماء دي هتبقى في أعناق مين ده أول حاجة تحاسب عليها بين يدي الله لما تقف بين يدي الله ويقول لك هذا الدم لماذا سفكته ماذا تقول بين يدي الله ماذا تقول بين يدي الله وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع أي بلد هذه قلنا الله ورسوله أعلم أي شهر هذا الله ورسوله أعلم بدأ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي يوم هذا الله ورسوله أعلم أليست هذه بلد الله الحرام أليس هذا هو شهر الله ذي الحجة أليسنا في يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال إن دماءكم إيه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا في ناس حدفت وفي ناس خدت عشان تسفك ماشي تضرب ملوتوف ولع في حد ولع في حد ده لا يعذب بالنار إلا ربه ولع في حد لا يعذب بالنار إلا ربها إيه ده وخرطوش واضرب بالبلي وبرصاص حي اه والله العظيم آه فقلت عرفت الشيخ ليه كان بيقول فتنة فتنة فتنة آه فتنة صح ده أنا عايز أفكرك بس يا حبيبي في الله أنا خايف آه خايف خايف من إيه؟ سفكت دماء هتبقى في أعناق مين؟ ولسه الله أعلم الله أعلم إيه اللي هيحدث؟ اللي بيدفع فلوس ما بيدفعش فلوس اللي بيضرب اللي بيحدف هذه نصرتك للبلد هو ده تقدم البلد ده الرخاء الذي أردته للبلد ما شاء الله ما شاء الله التقدم بسفك الدم سفك دم المسلم التقدم الحقيقي بحرق أموال المسلمين المقرات وارمي بغض النظر مقرات المق... الأموال معصومة ده أموال الذمي معصومة ده أنت لو بتعمل كده ببيت نصراني هقول لك حرام في مال نصارى هقول لك حرام مش دي أموال وهتسأل بين يدي الله افتكرت حديث في الصحيح اه والله العظيم مخوف قوي يخوف الجماعة تقول يخوف مين اسكت ما احنا قلنا بقى اتفقنا مين اللي بيتأثر بالكلام بس احنا علينا نبلغ علينا نبلغ اللي يتأثر يتأثر واللي يعمل يعمل واللي ليه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة حينما كان أسامة ابن زيد رضي الله عنهما في أرض المعركة وكان هناك مشرك قد أثخن في المسلمين قتل كثيرا من المسلمين أو قتل كثيرا من المسلمين وتصدى له أسامة البطل ابن البطل الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما تصدى لهذا المشرك الذي أثخن في المسلمين كم جرح وكم قتل من المسلمين ورفع أسامة عليه الزي السيف وضربه وضرب على سيفه فأطاح بسيف المشرك من يده فأصبح المشرك بلا سيف أمام أسامة فآنذاك رفع أسامة السيف وأراد أن ينزل عليه فقال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنزل أسامة عليه فقتله كان يريد قتل الآن وكم قتل من المسلمين ما قالها إلا أنه أراد أن يعصم دمه ما أرادها إخلاصا هكذا ظن أسامة ما قالها صدقا من قلبه إنما قالها خوفا من السيف الصحابة حكت القصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الرسول ما تصلي يا عم على الرسول عليه الصلاة والسلام حكوا القصة للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام أتى بأسامة قال أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله قالها خوفا من السيف قالها خوفا من السيف يا خبر أبيض عارف ده بيفكرني إيه بكلام بعض الإعلاميين وبعض الناس شر البلية ما يضحك لك دول بيستخبوا ورا اللحى بيستخبوا ورا الدين كأن الله أطلعه على قلوب العباد فشق الصدور ورأى ما في القلوب أن هذا قد, قد, قد استتر خلف لحيته وهذا استتر خلف الدين وهذا استتر خلف, خلف دعوته وهذه تسترت خلف نقابها أفتحت الصدور وعلمنا ما في القلوب وأصبحنا نحكم على النيات والقلوب ولا حول ولا قوة قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هلا شققت عن قلبه انت عرفت منين وده لمين لأسامة الصحابي رضي الله عنه انت شققت عن قلبه وعرفت ان هو متستر خلف الدين وألا خوفا من السيف هلا شققت عن قلبه اسمع اسمع فبعض الروايات ظل الرسول يقول لأسامة رضي الله تعالى عنه قال ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة لدرجة تمنى أسامة أن يكون قد أسلم وقتها ليه؟ عشان الإسلام يهدم ما قبله خاف أنه يتحاسب بالرغم أنه كان على ظنه حبيبي في الله إيه اللي بيحدث إيه اللي موجود ولصالح من الاعتراض الشيخ بيقول اختلف مع الرئيس اختلف معايا اختلف مع أي أحد بس بأدب سامحني عارف في ناس بتختلف بس بتعمل ازاي انت عارف اه والله العظيم بتمسك اللي في رجليها وتقول هو ده ده صح وبعدين يافطه كبيره قوي قل يا ايها ال... لا ما قالوش الكافرون سموا الجماعه لا أعبد ما تعبدون استغفر الله العظيم هم بيعبدوا مين بيعبدوا مين وصلنا نقول كده اه والله العظيم يافطه كبيرة وجت على شاشات الإعلام قل يا أيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم مرشدكم ولي وطني ده ينفع بالله عليك ينفع تعمل كده مع آيات القرآن على نظم القرآن تعمل كده هيكس كل لكم دينكم انت رايح فين وناس تيجي تقول لك ما تدخلش السي- الدين في السياسة ما تدخلش الدين في السياسة أنا مش هكلمك في النقطة دي دلوقتي بس أنت وصلت إن بترفع راية فيها الكلام ده على وزن وعلى سياق كلام الله وقبلت وهان عليك تكتب وتردد مثل هذه الكلمات أما خشيت أن تستجلب عليك سخط الله وأنت تفعل هذا بنفس نظم القرآن بنفس نظم القرآن اللي هو كلام الله بقوا بيعبدوا إله آخر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم افتكرت والشيخ بيقول فتنة فتنة فتنة وعمال يتكلم على سفك الدم واللي اتصاب هنا واللي اتصاب هنا واللي اتصاب هنا اتذكرت ان المسألة حتى مش في الدماء بس ده اللطمة الضربة السبة اللفظة هيتحاسب الإنسان عليها يوم القيامة تذكرت ما في الصح في صحيح مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي كان عنده جارية هذه الجارية بترعى غنمات له في يوم من الأيام غفلت عن غنمة عن شاة أكلها الذئب فرجعت بالغنمات ناقصة واحدة فقال أين الشاة للجارية فقالت أكلها الذئب وأين كنت حينما أكلها الذئب أين كنت فغضب معاوية رضي الله عنه ورفع يده ولطم الجارية لكن لما لطمها تذكر الوقفة بين يدي الله شفت القلوب الحية اللي بيسب وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد واللي بيحرق واللي بيسفك واللي بيصيب وال... الكلام ده كله يتحاسب عليه العبد شوف ده لطمة وصعب عليه الأمر راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله حدث كذا وكذا حكى له القصة وإني أريد أن أعتق هذه الجارية عايز أعتقها لوجه الله سبحانه وتعالى والله العظيم اللي انت أصبته واللي انت أحرقته واللي انت أذيته سبيته شتمته له حق إن لم يأخذ حقه في الدنيا سيأخذه بين يدي الله سبحانه وتعالى ما فيهاش كلام هياخدها منك هياخدها منك سيأخذها بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنا بتحكم قال يا رسول الله أنا عايز أعتقها يمكن لما يعتقها ويخليها حرة لوجه الله ربنا يغفر له اللطمة اللي شوف زعلان قوي ومتأثر قوي بهذا الموقف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتني بها أولا فجابها له فقال أيتها الجارية أين الله فقالت الجارية في السماء الرحمن على العرش استوى في السماء يعني على السماء أو في العلو قال ومن أنا قالت له أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة فأعتقها كل هذا بإيه بلطمة ثم تعالى حبيبي في الله أنا نبهتك على من يتأثر بالكلام والذين يتأثرون بالكلام ينبغي أن يعملوا ولن يتأثر على قدر تأثرك على قدر عملك هناك واحد أول ما بعد الشيخ خلصت الحلقة الكلام اللي كان متأثر بيه خلص التأثر خلص انتهت آه معلش في ضعف قوي الله أعلم ضعف حب للبلد ضعف نية سامحني يعني ضعف إيمان ضعف صدق الله أعلم وفي واحد لسه متأثر وفي واحد من الشيخ وهو بعد ما بيتكلم عمال دلوقتي يجري هاتفات وتليفونات وكيفية الوصول وهنعمل ايه ولازم لابد ان نتحرك ولا بد ان نتعاون ولا بد ان نقضي على هذه الف... اه في ناس كده في واحد كده درجات بقى والتانية خد بالك اللي اتكلمت عليها بعد كلمة التأثر قلت لك ده فتنة صح وهنحاسب على هذه الأشياء النقطة الثالثة تعالى كده لو أنا حبيت أدخل في المشكلة شوية من قريب شوية أصل سامحني عارف ليه أنا عايز أدخل في المشكلة شوية عشان عايز أقول لك قاعدة مهمة قوي عارف إيه هي القاعدة دي علماؤنا يقولون الحكم فرع عن تصوره يعني ايه الحكم فرع عن تصوره يعني لا استطيع ان احكم الحكم الصحيح الا اذا تصورت التصور الصحيح ازاي يعني لو انا تصورت ان هذا الماء دي كوبايه ميه لو انا تصورت ان هي سم دي سم تصورت كده ازاي هتعامل معاها اول ما يجي واحد يحطها لي اه يا ظالم اه يا غدار عايز تموتني حاطط لي كوبايه السم خدوا بالكم ومش هشربها ومش هاجي جنبها ولو حد حب يشربها لي همتنع ليه لان انا معتقد ان هي سم طب انا معتقد ان هي ماء جه واحد قدمها لي وانا عايز اشرب اقول له جزاك الله خيرا شفتوا في فرق ازاي انا تصورت الشيء التصور ده بيخليك تعمل تعمل شيء بعديه تتكلم تحكم تتصرف في ممكن لو انا تصورت هذا الكوب خطأ هتصرف تصرف غلط لو انا عرفت كلام صح يبقى هحكم حكم صح اضرب لك مثالا لو انا متصور الان ان الاحزاب الاسلاميه لا هي بتدور على الدين ولا حاجه امال بتدور على ايه يا عم كلها دنيا ومناصب وعايزين دنيا ومناصب لا هم عايزين دين ولا هم عايزين شريعه اه لو انت دخل عندك كده وتصورت عنهم كده لما تيجي تسمع لهم يا عم ينصحوا نفسهم يكلموا نفسهم دول بتوع مناصب دول بتوع دنيا دول مش عارف ايه خدت بقى خد بالك لانك تصورت تصور معين خدت بالك لو انك تصورت ان هؤلاء متشددون في الدين اه يجي يقول لك على حاجه تقول ده بيبالغ شويه عنده مبالغه شويه معنا اتصال طيب عنده مبالغه شويه في الكلام ايه عنده مب... بيبالغ في الكلام ليه لانك متصور انه متشدد فكل حاجة هيقولها لك لو قال لك الصلوات خمس صلوات تقول ده عنده تشدد ليه عندك تخيل انه متشدد لو قال لك صيام رمضان تقول عنده تشدد ليه خلاه شهر لان انت عندك تصور انه متشدد طالما تصورت غلط هتحكم غلط تصورت غلط هتحكم غلط اجي الفريق الاخر يحكم على اللي كانوا موجودين في التحرير دول اه حبة خونة كلهم اه كل اللي هيقولوه ولا هسمع عليهم ايه كلهم خونه كلهم بيقبضوا كلهم مش عارف ايه خد بالك طالما انا متصور غلط لازم اتصرف غلط طالما انا متصور غلط لازم اتصرف غلط ولذلك انا بقول يا جماعة دول يقولوا على دول عملاء خونة ودول يقولوا ده هم بيتستروا ورا الدين اه بقى مين الصح بقى المجتمع كله غلط بقى المجتمع كله مشوه الناس تعمل ايه في هذا التوقيت ده الغلط عندنا ايه سامحوني عندنا تصور خاطئ في تصور غلط وطالما عندي التصور غلط لازم اتصرف غلط في واحد فاهم الاسلام ان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام الصلاه ايتاء الزكاه صوم رمضان حج البيت ان استطعت اليه سبيلا فقط ما فيش حاجه تاني الشارع ما فيهوش اسلام ما ايه اللي دخل الاسلام في الشارع الاقتصاد اللي دخل الاسلام فيه التربيه اللي دخل الاسلام فيه الأخلاق اللي دخل الإسلام السياسة اللي دخل الإسلام اللي دخل الإسلام أو الإسلام في واحد فيهم كده تصوره كده عن الإسلام وفي ناس تتصور إن أنت لو تركت أي شيء من الإسلام تبقى مش مسلم أصلا حلقت لحيتك تبقى كافر في فرقة خرجت بكده خوارج كانت زمان اللي يترك واجب من الواجبات كافر اللي يعق الوالدين كافر اللي يكذب كافر اللي يرتشي كافر آه طالما بتصور غلط لازم لازم طالما تصورت غلط هحكم غلط واتصرف غلط فكان سبحان الله مسكوا عبد الله ابن خباب ابن الأرط هو ومراته هم بقى مكفرينه هو مسلم راحوا قاتلينه ومراته كانت حامل فتحوا بطنها وجابوا الجنين لا حول ولا قوه الا بالله قتلوها بالجنين اللي في بطنها ويجي بعدها يقعد واحد فيلاقي تمره على الارض ياكلها وهو بياكلها زميله يقول له حرام عليك حرام عليك تاكل التمرة دي من غير ما تسأل هي بتاعت مين بتاعت مين قال له ده وقعت من بستان الراجل الكتابي ده راجل يهودي أو نصراني لا ده أنت لسه قاتل مسلم ومسلمة وبتسأل عن تمراية و- و- وحرام عليك التمرة اتصور غلط فتصرف غلط لذلك ممكن أنا أتصور غلط فأتصرف غلط وأحكم غلط ممكن أنت تتصور غلط ليه وضعت نفسك في العصمة المطلقة أنا تفكيري السياسي صح والله العظيم يقعد من أول الأحداث عمال يحلل في الأحداث يحلل تحليلا يقول لك لا دول مش هيعملوا كذا فيروحوا عاملين فلان مش هيسلمها يسلمها فلان هيسيبها وبعدين ما يسيبهاش فلان هيعمل كذا وما يعملها ومش عايز برضه هو متصور انه صح هو متصور كده والله العظيم لذلك يا جماعة المسألة مش كده ويخرج ويدافع عن القضية والعروق تنتفخ ووشه يحمر وصوته يرتفع زي ما بيقول الشيخ محمد ممكن أجمع ال 95 مليون فوق ال 90 مليون احنا في مصر انتوا متصورين ان ممكن نجمع ال 90 مليون على رأي واحد انتوا متصورين كده يعني ممكن في يوم من الأيام يجتمع التسعون مليونا على رأي واحد في كل شيء كل حاجة نجتمع فيها على رأي واحد طيب تعال جه النهاردة مثلا على سبيل المثال جه الرئيس قال قرار بلا ناس تقول أؤيد وناس تقول أعارض رجع قال طب نعم ناس قالت أؤيد أعارض هتلاقي الدنيا كده على طول طب يفصل ما بيننا مين بقى نفضل على كده ازاي الشيخ بيقولها لك انت نزلت مجموعة وبعدين الناس تجيب لك ايه بقى الحشد واللي عايز يأيد القضية ما بي... في ناس ما تنصفش والله العظيم وما بقاش فيه بقى ايه يعني انصاف وعدل كده لا بص انا هقول لك على حاجة في شغل كاميرات احيانا احنا ممكن نكون مثلا مجموعة من الناس وعايز ابينهم كتير ابينهم عايز ابينهم قليلين ابينهم عايز اعمل كذا هنقول في كتير الشيخ بيقول لك ودي حق والله العظيم وناس بعتت رسائل والتهاتفات ومش على الشيخ محمد حسان بس خلوا المشايخ دول يقولوا للناس انزلوا انا بقولها لك اهو انزلوا انت شفت العدد اللي موجود اه اتفرج على العدد اللي هيبقى موجود المسألة مش ب اهو الناس كلها عايزة والشعب كله عايز و... ما احنا ممكن ننزل واتفرج على العدد وادي في مليونية نازلة يوم السبت وهتتفرج على العدد اللي موجود اذا المسألة بقى ان انت تنزل بعدد وانا انزل بعدد وانت اه وانا لا واه ولا يا خاين يا اللي بتتستر يا اللي بتعمل يا عميل يا كذا يا كذا تخلص امتى مش لازم كل اللي انا اقوله مش لازم يتنفذ كلامك مش فرمان يعني الكلام الذي لا يرد هو كلام الله وكلام رسول الله دون الله ودون الرسول وما أجمعت عليه الأمة يؤخذ منه ويرد طب إذا كان يؤخذ منه ويرد أنا برد دلوقتي طيب ناس قبلت وناس ردت يبقى نعمل إيه ن- يجي بقى الحكماء العقلاء يقعدوا ينصفوا تعالى يا عم يا اللي بتقول آه بتقول آه ليه يا اللي بتقول لأ بتقول لأ ليه ونقعد مع بعض ونشوف الموضوع وهنوصل بيه لغاية فين لا اللي بقول لا لا يعني لا خد بالك من الكلمة وبعدين يجي يقول له تعالى انا عايز اقعد معاك مثلا يعني زي ما سمعنا على شاشات الاعلام يجي الرئيس يا جا- يا فلان يا فلان تعالوا نقعد نتحاور انت بتقول لا ليه وليه انا عملت كده لا محاورة ولا جلوس مع الرئيس الا بعد الغاء كذا وكذا وكذا ما تجلس مش يمكن تكون انت غلط مش يمكن يكون كلامك غلط مش يمكن في الجلسة تقنعه أو يقنعك ليه بتعمل كده ليه الاستعلاء ليه القرارات أنا وبس وكلامي فرمان وهي دي الثورة ودي القوة الله يرحمه الشيخ الشعراوي وعفى الله عنا وعنه لما كان بيتكلم عن الثائر كان بيقول ان الثائر للحق بيثور وبعدين يعمل ايه مش يهدم مش يخرب مش يفرق ده كان بيثور للحق بعدين يعمل ايه بيبني بيعمر بيصلح بيجمع في تصورات ممكن نتصورها وتبقى غلط ممكن افهام للاوضاع السياسيه احنا فاهمينها ممكن تكون غلط اجلس واقعد وتحاول يا راجل ده البشر النهارده لهم موازين مع ان ينبغي ان تكون الموازين نفس مو- الموازين التي وضعها الله للناس الموازين بالقسط يعني النهارده صاحب العاهه واحد صاحب عاهه ابن مسعود مثلا بدقه ساقي لما طلع يجيب سواك للرسول عليه الصلاه والسلام على شجره الصحابه ابتسمت لهم بيضحكوا ليه الهوى حرك القميص بتاع ابن مسعود فظهرت دقة ساق ابن مسعود كان نحيفا رضي الله عنه فقال مما تضحكون قالوا من دقة ساق ابن مسعود يا رسول الله قال والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد خبر أبيض شوف هم رأوها دقيقة لكن المسألة لا تقاس لا بالنحافة ولا بالسمن قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل السمين يوم القيامة لا يزن في الميزان جناح بعوضة هو ربنا قال التخين يدخل الجنة والرفيع مش هيدخل كل ما تبقى تخين مش هي دي فالنبي وضح لهم القضية في ناس تظن ان الإيمان صدق في قلبك وخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى لو ما صلاش وزكى وصام ولا ولا عمل حاجة ولا خلاص كده خلصت في ناس متصورة كده زي ما في ناس فاهمة بعض الأفهام غلط عن أشياء من الشريعة في ناس ممكن تفهم مواقف سياسية غلط وارد علي الغلط ووارد عليك الخطأ لماذا لا يكون هناك من يحرك الآن من يحرك مش مش م- مش بعد ساعة الآن ناس بتتحرك كل على قدره اللي بيكتب مقال واللي بيدخل على النت واللي يقطع كلمة الشيخ ويحطها على النت واللي مش عارف بيكتب ايه واللي بيعمل ايه واللي بيتواصل واللي ليه ما يبقاش في كده ليه ما نبصش نلاقي الفتنة دي خمدت ليه ما نلاقيش أجهزة الإعلام بدأت تتكلم عن هذا وتجيب مؤيد وتجيب معارض بإنصاف مش تجيبه عشان تحاكمه قدام الناس واتهامات و و- و- وفي النهاية مفيش نتيجة لا يبقى ده مش عايز بناء مش ده اللي عايز بناء واحجر على رأيك واسكتك وأ- واخلي اتنين تلاتة عمالين يهاجموك مش هي دي عشان كده الشيخ بيقول الحوار مش القضية في القعدة وبس القضية قبل القعدة يبقى في نية صادقة يبقى عند الناس نية صادقة يبقى عندنا نية إن إحنا عايزين نوقد هذه الفتنة صح لذلك الموازين أنت بتقيس بأنه ميزان وأنا أنصحك وأنصح نفسي في كل الفتن الرفق والحلم والأناة وعدم التعجل ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه آه إن الله يحب فيك خصلتين النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كده لأحد الصحابة الحلم والأناة فحلم وأناة ورفق وعدم تعجل ونحن نحتاج إلى صبر أنتم متصورين يا إخواني كمان حتى للبلد متصورين مؤسسات بالله عليك بالله عليك يا أخي سؤال أنهي مؤسسة في الدولة اللي أنت راضي عنها في الدولة كلها اللي أنت راضي عنها وبتقول المؤسسة دي مفيش زيها اتنين مش عايزة مش محتاجة حاجة تانية كل المؤسسات محتاجة الحاجات تزال وحاجات توضع محتاجة التطور محتاجة محتاجة فيها جزء من الفساد يختلف الفساد في اللي كل فساد كتير ومستشري وقليل وكذا في كل الكلام ده طيب الكلام ده في غمضة عين هيتغير محتاجين صبر وحلم وأناه وإذا اختلف الناس بسنة الله الكونية فكن أنت مع أهل الحق مع المؤمنين بتولي مين آه مع مين أنت بتولي مين بتنصر مين دول بينهم وبين ربنا ايه مش الميزان كده هو ربنا هيخذل من كان قريبا منه من كان معه الوقت انتهى أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأسأله سبحانه أن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا وأن ينتقم من بشار وأعوانه وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين على اليهود الغاصبين وأن ينصر إخواننا من أهل السنة في العراق وأسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب المسلمين صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا وانصر بجودك يا إلهي أمتي